السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب أما بعد أيها المشاهدون الكرام الأحباب يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا اليوم بمشيئة الله ومنته نفتح ملفا خاصا بل شديد الخصوصية نقترب فيه من ثلة من الناس أسلموا وآثروا الاحتجاب إلى حين عن أضواء الإعلام وعن أضواء الميديا وآثروا أن يخلوا بربهم عز وجل في ساعات صفاء وهداية العنوان الكبير لحلقتنا الليلة فنانون اعتنقوا الإسلام لنستبقي معنا هذا العنوان في المخيلة والذهن فنانون اعتنقوا الإسلام سواء أكان ذلك في المحيط العربي أم كان ذلك في المحيط الأوسع وهو المحيط العالمي ما الفارق بين حياتهم قبل أن يعتنقوا الإسلام إذ كانت أضواء الإعلام تراق عليهم صباح مساء ثم صورتهم بعد أن اعتنقوا الإسلام وعرفوا الطريق ورأوا ثلة من من الرفاق أخذوا بناصيتهم إلى الخير لا أريد أن أصطنع كثيرا من الديباجة والمقدمة وأريد أن أنتقل إلى ملفنا سريعا معنا استهلالا صورة للكاتب الروسي المعروف تولستوي بالضبط كما تشاهدون أمام حضراتكم على الشاشة تولستوي أشاد بنبينا صلى الله عليه وسلم وهنا نقول في رسالة سريعة تذاكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بأن تنصب زفات ومواكب وإنما أن نتذاكر سيرته وأن نتذاكر دوره وأن نتذاكر هدايته وأن نلتفت إلى هذه الإشادات التي خرجت من رموز الفكر إن تولستوي في كتابه الإنسان والحياة أشاد بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال يكفي هذا النبي فخرا أنه قاد أمته من حرب العصابات الأهلية إلى هذه الوحدة التي تثلج الصدور وتملأ النفس غبطة وانتشاء معنا صورة أخرى للكاتب المعروف برنارد شو وبرنارد شو كان من أكثر من أشادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب من كتبه وأظنه كتاب الزنجية تبحث عن الله قال إن هذا النبي العربي نجح في أن ينقل أمته من الوثنية الصماء إلى الوحدانية المتنورة لنستبقي هذه الإشادات ومعها إشادات كثيرة معنا صورة ثالثة بعيدة عن هذه الصور تماما لفنان ملتزم أحببناه جميعا وتابعنا رحلته وما زلنا نرى وجهه الذي يشرق بالدماثة والإضاءة ودائما يطل علينا في المناسبات والمحافل مدافعا عن الإسلام مدافعا عن منظومته القيمية مؤكدا أن للإعلام رسالة عظيمة يمكن أن تدخل إلى كل بيت وأن تستوطن كل قلب وأن تبدل الأمة إلى حال مثلى ربما يكون مع إخواننا في الكنترول صورة له تظهر على الشاشة بالضبط معنا الفنان المحبوب الملتزم الأستاذ وجدي العربي وربما سيعيننا بثقابة رؤيته وبخبراته الإعلامية والدعوية في أن نقرأ معا هذا الملف الساخن الشائك المحتقن فنانون اعتنقوا الإسلام ابتداء نرحب بضيفنا الكبير الكريم الأستاذ وجد العربي أهلا بكم ومرحبا الله يرحب بك أهلا بيك وأهلا بكل المشاهدين معنا أهلا وسهلا أستاذ وجدي يعني قبل أن نتطرق إلى هذا الملف الانتقال من حال الضلال إلى حال الالتزام نعم. يحدث في ومضة في نعم. كسور من الثانية نعم. ويحدث أحيانا بتدخلات من شيوخ يبصروننا بالطريق وقد يحدث أحيانا بومضة ذاتية نعم.
ما رأيك في هذه المسألة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اسمح لي أشيد بالمقدمة الطيبة اللي حضرتك جزاك الله قلتها خيرا.
ربنا يحفظك وشكرا لقناة الرحمة اللي أنا بشرف أن أنا أكون آه، النهاردة أول مرة يكون لي ظهور فيها لأن أنا من محبي قناة الرحمة ومن محبي شيوخ قناة الرحمة ومن محبي ال- العاملين في قناة الرحمة نعم.
الحقيقة آه، آه، موضوع ال ال ال ال الهداية في لحظة ما يتراءى أمامي قول الله عز وجل آه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وذهب المفسرون أو بعض المفسرين في آه، كلمة يشاء مم.
من الذي يشاء هل هو الله سبحانه وتعالى أم هي مشيئة العبد وإذا شاء العبد بصدق في إقباله على الله عز وجل لأقبل الله عليه وفي الحديث القدسي كما نعلم إذا تقرب العبد إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا فالحقيقة آه، حتة إن احنا نقول إن الإنسان آه، ينام آه، على ظلم وضلال ويصحو فجأة على هداية مبعثها أن هذا القلب لابد أو أن له أوقات كثيرة كان يبحث عن الله عز وجل كان يبحث عن الطريق مثل ما حدث لي ومثل ما حدث لإخوان لي ومثل ما حدث للعديد ممن سبقونا ومن سيأتون من بعدنا آ- آ- ال- الموقف جد عظيم وهو أن يبحث وأن يتفكر الإنسان في كينونته ولماذا هو موجود ليه فهي دي ال- اللي حضرتك تفضلت ان في ومضه لحظه هي اللحظه بتحصل ثم تحدث بعدها الهدايه او الاقبال لكن هذا لا يحدث فج- فجاه ابدا ابدا له ارهاصه وله وطبعا آه، حديث الحبيب صلى الله عليه واله وسلم والسلام
يولد الإنسان على فطرة الإسلام وأمه وأبوه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه عشان كده حضرتك وإحنا قاعدين مع بعض قبل ما نخش الحلقة وبنستعرض وأنا طبعا آه، في سفرياتي شفت العديد بقى مش فنانين شفت العديد من الشباب الأمريكي والشباب الأوروبي الغربي الشباب الإنجليزي والأم- والفرنسي كل ال- سبحان الله وهذا إذا سمحت لي آه، ان انا اقول الفضل لله اولا ثم لحبيبه صلى الله عليه وسلم في ايه في حته صغيره قوي يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لدعوه آه، الطائف ولاقى ما لاقي صلى الله عليه وسلم آه، آه، بعث الله تبارك وتعالى له جبريل ومعه ملك الجبال وقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم لو شئت يا محمد لأطبقت عليهم الأخشبين أنا وحضرتك وأي إنسان لما يبقى مقروس يجي له حد كده يقول لك إيه رأيك أ- أ- أعذبه لك شوية تقول له يا ريت لو أنت تمحوهولي من الدنيا ده عمل فيا وياما سوى إحنا إنما سيدنا النبي لأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه لا لا ده انت مخير يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان في ثانيه الجبلين دول يطبقوا على القوم دول وتنتهي المساله وانت تبقى عزيز مكرم لكن يقول لك لا فربما يخرج من اصلابهم من يوحد الله عز وجل هي دي القضيه قضيه الحبيب صلى الله عليه وسلم التوحيد الا نشرك مع الله احدا سبحانه وتعالى فتيجي المسألة بعد كده قضية إيه إن يخرج من ظهر أبو جهل عكرمة رضي الله عنه وارضاه يخرج من ظهر الوليد بن المغيرة سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه يخرج من ظهر صفوان بن أمية آه، آه، آه، أمية بن خلف سيدنا صفوان بن أمية رضي الله عنه وأرضاه ثم تت- تت- تتناسل وتتكاثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تصبح اليوم أكثر من مليار وتلت ده من إيه؟ من دعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فالهداية الهداية موجودة في القلب موجودة بس هي إيه؟ تريد من يحرك حتى الكفرة والمشركون ايام النبي صلى الله عليه وسلم انا كنت بحترم كلمتهم قوي كانوا يقعدوا ايه ينقروا في النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما يقعدوا مع بعض كده اقول له ايه بقول لك ايه انت عارف ان محمد صح صح ولا لا يعني زي ما بنعمل كده احنا نقعد مع بعض يقول لك ايه آه نقعد نناقر في بعض في في في في شخصيه قدامنا لكن لما نقعد مع بعض نقول ايه بس انتوا عارفين ان هو كويس ها فما بالك بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما يقعدوا مع بعض يقولوا ايه بقول لكم ايه لذلك لما لما بعتوا آه من يتلصص او من يستمع رجع بالقران قال ايه ان له ايه لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه لا يعلو سبحان الله فانا ايه أحسنت يعني هذه الومضه المقدمة.
الومضه بتحصل نعم. من تواجد خيط كبير جدا جوه لكن محتاج ايه تلميع حبه نفخه كده تشيل التراب جميل حضرتك أحسنت الاستهلال والمقدمة الله كعادتك دائما الله يحفظك.
وفتحت لنا الباب على مصراعيه فلنلج إذن ونقرأ تفاصيل هذا الملف اتفضل معنا ابتداء خبر يا ريت مع اخواننا في الكنترول آه، الخبر يقول في صيغه سؤال هل اتجه الامريكيون لاعتناق الاسلام بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر بالضبط والخبر يظهر امامنا على الشاشه نعم.
وهي في الاصل دراسه قدمها الدكتور ايمن منصور الاستاذ بكليه الاعلام نعم.
بالرجوع إلى استبيانات واستطلاعات رأي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية خرج منها بهذه النتيجة أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي أرادت لها شريحة من الميديا الغربية نعم.
أن تشوه صورة الإسلام ارتد مع السحر على الساحر فإذا بالأمريكيين يتقاطرون لمعرفة الإسلام وكثيرون يعتنقون الإسلام نعم.
تعليقك تعليقي آه، في احداث آه، 9/11 زي ما بيقولوا عليها احداث سبتمبر زي ما حضرتك تفضلت ان بعد ما حصل ده وانا ضد ده انا ضد ده ضد ال- آه، آه، آه، آه، الترهيب مم.
انا مع الترغيب مم.
والشيخ حسان ربنا يكرمه لما كان في الكويت قال حته حديث سبحان الله لما نقف قدام احاديث من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السلام حديث وتقول لو قالوا سيدنا النبي ده بس كفايه وما قالش معاه ولا حديث من الالاف لكفت فهنتعرض للحديث ويا رب ما ينساه بذكرني بيه حاضر.
لان آه، انا ضد آه، آه، الترهيب لما حصلت الاحداث دي ابتدت ال- ال- الناس هناك آه، يلموا ال- الكتب من السوق حسب ما سمعنا آه، الكتب الاسلاميه فابتدت تهرب الكتب الاسلاميه ابتدوا يقبلوا عليها عايزين نشوف مين الناس دول الناس دول اللي ممكن ان هو آه، يرمي بحياته وهو موقن سيبك بقى من حته ان احنا بنقول آه غلط لكن هو جواه انه موقن انه بيعمل شيء عشان يلفت نظر انتباه العالم له فابتدوا الناس تدور على الكتب فدخل في الاسلام قرابه الثلاثمائة الف ما شاء الله اه ودي سمعناها في حينها على فترات طبعا لكن سبحان الله يعني يعني آه، انه دين الله فما مهما يحاول انسان ان هو ي- ي- يقفل على الدين ده الله سبحانه وتعالى آه، مظهره ي- آه، ف- ف- ف- والايات كثيره يريدون ان ي- يطفئوا نور الله بافواههم فال- فال- ويأبى الله الا ان يتم نوره وفي الايه الثانيه يريدون ليطفئوا ويأبى الله الا آه، ان يتم ان يتم نعم، نوره نعم.
فال- فالقصد عايز اقول لحضرتك ان حصل اقبال وحصل دخول في الاسلام ليه لان انا ايه حاولت ان انا امنع فابتدوا يقرأ- يقروا لو قرئ الاسلام صح لدخل العالم كله في الاسلام كافه لكن للاسف ان بعض الكتب برضو بيني وبين حضرتك بعض الكتب آه، ب ب ب فيها جهل ما بتنشرش الدين صح انما لو لو شر لو لو الناس فعلا قرت الكتب وقرت الدين يكون لدخل العالم كله في الاسلام نعم آه، أحسنت التعليق ربنا يحفظك معنا خبر آخر وهو يثلج الصدور أيضا تحقيق للأستاذة أسماء زغلول في صحيفة اللواء الإسلامي ويريد مع إخواننا في الكنترول إقبال الغربيات على اعتناق الإسلام ظاهرة ملحوظة نعم.
يعني في دولة كألمانيا لوحظ أن معظم من اعتنقوا الإسلام في الأشهر الماضية أكثرهم من النساء نعم آه، إقبال الغربيات على اعتناق الإسلام مع كل ما يشاع أن الإسلام جعل المرأة قعيدة الدار وحبيسة البيت بلا دور بلا قرار في مصيرها مع كل هذه الدعايات المضادة ومع كل هذه السعايات المضادة ما زالت الأوروبيات يعتنقن الإسلام نعم.
تعليقك تعليقي نفس الفطره يعني انا بحب جدا آه بحب ستنا عائشه قوي رضي الله عنها وارضاها حتى في غيرتها على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ساعات اقول ايه الله ستنا عائشه تغير على سيدنا النبي سيدنا النبي المعلم الاول سيد ال- الب- البشر خير البريه صلى الله عليه وسلم هل من الممكن ان يخطئ بتغير عليه ليه وفي نفس الوقت تقول الله اذا ما كانش النبي اللي يغار عليه طب مين اللي يغار عليه الوجه البشوش الريق الطيب اللسان العذب اللي اللي اللي الصفات الجميله التي ليست لبشر وما زلت بقول الناس اللي بتحاول تقلل من قيمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هو بشر لكن ل- لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين اللي عايز يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي اي واحد ما يصحش ما يصحش فالمهم حتى لا نخوض في هذا الموضوع كثيرا آه، آه، الغربيات يعشقن ان يكن الوحيدات في حياه الرجل خلينا صراحة لأن هي كده المرأة إح- أنا بتناول المرأة في الحتة دي بالذات من الحالة الزوجية يعني يعني إذا كنا بقى هنتكلم اللي حاولوا يقولوا الإسلام آه، ال- ال- ال- ال- آه، لغى دور المرأة ولغى حضارة المرأة واستعبد المرأة وخلى المرأة لا ملهاش أي دور مهمشة في المجتمع الله أمال دول بيدخلوا ليه هل الفكر ده بس لا لأنهم لقوا أن الإسلام بينصف المرأة فأنا بختار من وجهة نظر أخرى بقول ان معظم الغربيات معظم الغربيات لما بيدخلنا في الاسلام بيدخلوا من خلال سلوك الاخريات او الاخرين ودي نقطة مهمة جدا يا دكتور حسام لابد أن ننوه عنها إن اللي بيخلي الإنسان في المجتمع الغربي يدخل للإسلام هو سلوك الآخرين واللي بيخلي الانسان في المجتمع يرتد ويرجع ايضا سلوك الاخرين فاحنا عايزين نقول ان اقبال الغربيات انهم من المعاملات فالانسان حتى لما بيقف قدام واحده غربيه انسان مسلم غاضض البصر عامل كده وليه على فكره آه، تجارب كثيره مش انا يعني اصدقاء ليا كثيرين انا اعرف واحد صديقي هنا في مصر آه، من سندباسط آه، في المنصوره في ال- او زفته قريبه من زفته آه، و- و- وفلاح وراجل راح المانيا وبسم الله ما شاء الله آه، تزوج وامراته نقبت يعني انتقبت سبحان الله آه، آه، دخلت البيت عندنا في كنا في العمره في الاوتيل دخلت الفندق فعايزه تشرب ميه فزوجتي بتقول لها ايه؟ بتقول لها افتحي الثلاجه قالت لها لا هذه عوره عوره باللفظ هذه عورة هذه عورة لأنها أفهمها زوجها أنها حينما تكون في مكان أو متواجدة في متواجدة في مكان لا يحق لها أن تنتقل من كرسيها إلا بإذن صاحبة البيت شوف الدين بقى ده عشان كده بقول لحضرتك أنا بعشق بعشق أي إنسان كان غير مسلم ودخل الإسلام وأي إنسانة كانت غير مسلمة ودخلت الإسلام ليه؟ لأنهم بحثوا ودوروا وانتقوا إنما إحنا الناس على دين آ- آ- آ- المرء على دين أبي أبي آبائهم إحنا طلعنا مسلمين ليه؟ عشان أبويا كان مسلم وأبو أبويا كان مسلم وجدي أبويا وهكذا وهكذا إنما اللي, اللي لابد أن نقف له احتراما ونرفع له تعظيم سلام ونرفع له القب- القبعة هم الذين كانوا على غير الدين واهتدوا نعم. دول الحقيقه يعني الواحد لازم ينوه عنهم يعني طيب احنا قبل أن ننتقل إلى أول الشخصيات التي سنتداولها معنا الأخ خالد من الجيزة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله يا حبيب قلبي يا دكتور حسام جزاكم الله خيرا ربنا يعزك يا رب يا دكتور أهلا بكم ومرحبا والله منور الشاشة يا حبيبي جزاكم الله ربنا خيرا يحفظك يا رب السلام عليكم يا شيخ وجدي يا مرحبا عليكم ورحمه الله وبركاته والله العظيم يا شيخ وجدي أنا بشم في حضرتك أريج التائبين الله والله ربنا شاهد على كلامي التعبير وربنا ده جديد يحفظك يا عليا، رب فربنا ويثبتك يكرمك، ربنا ويرزقك يحفظك، يعزك يا واسمحوا رب.
لي ادعو للناس اللي شغالين في قناه الرحمه يا رب.
وكل المشاركين في قناه الرحمه يا رب اسال يكرمك.
الله العظيم ان يحفظكم بالاسلام قائمين آمين.
وان يحفظكم بالاسلام قاعدين آمين.
وان آمين.
يحفظكم بالاسلام راقدين آمين.
ولا يشمت بكم الاعداء والحاسدين آمين.
والله والله وربنا شاهد على كلامي يا دكتور وجدي ودكتور دكتور حسام انا نفسي اشتغل في الدعوه ونفسي ادعو الى الله بس والله لصغر سني لان انا عندي 17 سنه ما شاء او الله، كمان ما شاء لقله الله.
علمي فمش عارف اعمل ايه بس والله والله على قد ما اقدر بحاول ادعو الى الله بدعوا ش- اصحابي وس- ويعني والناس اللي معايا في الحته يعني اسمحوا لي معلش بس انا اسف الاطار يا دكتور حسام اتفضل اتفضل اتفضل آه يعني لسه والله بعد انا رايح اصلي العشاء في الطريق فقابلت واحد من اصحابي فبقول له ما تيجي نصلي فقال لي يلا والله يا شيخ على طول قال لي يلا والله واللي انا قلت له تعالى نروح نصلي ده يعني يشرب المخدرات فزي ما كان بيقول الشيخ وجدي فعلا الناس عايزه نفخه كده تنفخ بس فيه بالراحه والله يا شيخ والله والله الناس مليانه خير ومليانه نور بس عايزه اللي ما ياخدها عرضش أول ما قلت له ولقد تعالى صدق ما رسول عرضش.
الله صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه حين وسلم.
قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه.
الا زانه نعم وصدق رسول الله صلى الله عليه صلى الله الصلاة عليه والسلام.
وسلم جزاكم وربنا الله يكرمك يا خيرا.
رب يا دكتور وجدي ويوفقك ويكرمك ربنا يخليك امين يا رب ويعزك.
جزاكم يا رب.
الله خيرا جزاكم سلام الله إن شاء خيرا الله، سلام إن شاء الله.
يعني الاستاذ وجدي ما اكثر محبيه وما لما اخرى من الغردقه الاستاذ رجب السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا شكراً بكم حبيبي.
ومرحبا أهلا الله يبارك فيك ازيك يا دكتور اهلا وسهلا اسال الله ان يولد عقلك امين يا رب امين امين يا رب امين جميعا انا ان شاء أكثر الله ضيفك الحبيب لينا
آمين يا رب استاذ آمين وجدي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب يا مرحبا أرجع على حبيب الدكتور حسام آه، دكتور أنا والله يعني أود أن أنا أشرح صدرك آه، بال- باسم البرنامج آه، لماذا أسلموا إن كنت حضرتك تود أن نرسل إليك بعض النساء الغربيات نعم آه، أس- اعتنقوا الإسلام مصورة فيديو ما ونطق شاء الله.
الشهادة مع قراءة سورة الفاتحة بالقرآن الله.
ما شاء ف الله يعني انا حبيت ابشرك بيها فان حبيت احنا في اتم السعاده ان احنا نرسلها لحضرتك يبعتوا لك خلاص يا ريت احنا تاخد رقم تليفوني من الكنترول وريت نتهاتف ونحصل على هذه الوثيقه علها تثلج الصدور استاذ وجدي يعني تقاطرت المكالمات الهاتفيه وهكذا دائما من يحبونك معنا الاخ حمدي من السعوديه السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام اهلا بكم ومرحبا مرحبا يا دكتور حسام والله منور الشاشة أنت والضيف العزيز آه، جزاكم الأستاذ الله وجد- خيرا.
وجد العرب الله يبارك فيك يا حبيبي نسأل الله أن يرفع قدركم يا رب.
آمين يا وينصر رب الإسلام بكم يا رب.
امين يا رب ويسدد خطاكم آمين نحن وإنتم.
والله أسلت أسلكت صدورنا بهذه الأخبار السعيدة التي نسمعها منكم.
يا رب.
فبفضل الله سبحانه وتعالى وفضل جهود أهل الدعوة أمثال الشيخ حسان وأمثالكم ينتشر الإسلام في كل مكان إن شاء الله الحمد لله جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين يا رب.
آمين يا رب.
والأستاذ وجد العرب منور الشاشة والله يا أستاذ وجد نورك يا حبيب الله والله يعزك يا منور رب.
الشاشة الله يعزك يعزك يا رب.
وبفضل الله والله نرى النور في وجهك يا أستاذ وجد الله يحفظك ربي يغفر لي وجزاك ويرفع الله درجاتك.
خيراً.
وإياك يا حبيبي جزاك- الله ونسألكم خيراً يا الدعاء أخي.
نسألكم الدعاء بالتثبيت وأنت على كذلك الحق جمعنا الله في الحق والخير دائما جزاكم الله خيرا آه، معنا الأخت أم خالد من السعودية السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور حسام أهلا بكم ومرحبا يا صاحب أجمل برنامج جزاكم الله خيرا جزاكم بجد الله خيرا.
والله العظيم برنامج جميل جدا وأنا زعلانة إن أنا ما اتصلتش على حضرتك المرة اللي فاتت معلش إن شاء الله بس نتداركها ربنا عوضني المرة دي نعم.
علشان ال- الأستاذ وجدي معاك طبعا ربنا يخليك طبعا يا رب.
الحمد لله الداعية الإسلامي الله يحفظك بسم ويعزك يا الله رب.
ما شاء الله ربنا يعزك يا أختي يا رب سلمت على بسملة ربنا الله يسلمك وأم بسملة الله يسلمك يا أم خالد من, حاضر
من يوم ما سمعت حضرتك في قناة الناس ربنا يخليك والله ابكتني بكاء شديد بسمله والله وانا زعلانه من حضرتك يومها والله دي نصابة معلش دي لا، بكاش لا، نصابة، دي- لا، لا.
والله العظيم احنا ما بنت- بناخد كلمة ما بناخد قرار الا الا هي اللي تقوله والله والله ابكتني والله ابكتني جدا دي دموعي وحدتي يا ام والله.
خالد يا ام خالد دي وحدتي انا وامها دي وحدتي في خالد فشوفي بقى لا س- سلم لي عليها كتير ربنا يبارك في جداً.
عمرك يا رب الله وانا يعزك والله في و- في وفاه الوالده الله يرحمها انا كنت عايزه اكلمك تعيش والله تعيش ربنا يخليك يا رب ربنا ما يسلم بارك فيك الله يا فيك جزاك بارك الله خيرا يا فيك.
أم خالد شكرا يا أم جزاك خالد.
الله خيرا وإن شاء الله نتواصل دائما آه، أستاذ وجدي ننتقل إلى الخبر الأول نعم.
آه، يا ريت مع إخواننا في الكنترول آه، أولا ال- أحدث المنضمين إلى قافلة الإسلام الممثل الفرنسي كلود سيرني نعم.
وبالضبط الخبر أمامنا آه، نشر في صحيفة الأخبار القاهرية كلود سيرني أشهر إسلامه نعم.
ده ممثل فرنسي نعم آه، وأشهر إسلامه بالمناسبة في رحاب الأزهر الشريف يعني لم ي... لم لم ينطق بالشهادتين في باريس إطلاقا أصر أن ينطق بالشهادتين في رحاب الأزهر تكون حاجة الشريف معتمدة مم. فتعليقك تعليقي برضو ارجع واقول ان احنا آه، كفنانين آه، علينا دور كبير قوي يعني اذكر ان آه، لما كان آه، بيتع- بيعملوا فيلم رساله فيلم رساله اتعمل نسختين مم.
نسخه عربي وكان يقوم ببطولاتها الفنان الراحل عبد الله عبد الله غيث.
غيث نعم.
كان عامل شخصية حمزة سيدنا حمزة مم.
وكان قدامه في المقابل كان أنتوني كوين مم.
ف آه، وكان معاهم محمد العربي اخويا وكان معاهم آه، آه، والدي الله يرحمه عبد البديع العربي كان عامل ابو آه، هند مم.
وكان محمد عامل عمار بن ياسر وكان في ال- cast آه، عربي وكان في cast آه، اجنبي فكانوا يخلصوا ال shot يعملوا ال shot سواء اجنبي او عربي والتاني يعمله بعدين فكان عبد كان انتوني كوين كان يبص لعبد الله غيث و... و... و... ويتعجب فيه مم.
ويقعد باصص له نظرات حب واعجاب لان كان الكلام طالع من بق عبد الله غيث لغه عربيه بقى مم.
فكان يقول له انت احسن مني فكان يقول له why يقول له عشان انت الكلام بتاعكوا ده ده هو ده الدين انا لما بحاول اقول باللغه بتاعتي بحس ان جرس الكلمه او سجع الكلمه او نغم الكلمه مش حلو زي ما بسمعه منك فانا طبعا بقيت قاعد ايه لما كنت اسمع الكلام ده الكلام ده قرابه اكتر من 30 سنه فكنت لما اسمع الكلام ده اقعد اخبط واقول ايه الله طب ما استثمرتوش الواقعه دي ليه ان انا لما الاقي حد زي كده قلبه يا دوبك زي ما قال اخونا اللي كان بيتصل بالتليفون آه، آه، المساله محتاجه نفضه طب ليه وبقيت كنت وكنت اتمنى ان يدخل هذا الرجل لان طول عمري شايف ملامحه ملامح شرقيه معرفش ليه يعني عمل عمر المختار عمل آه، سيدنا حمزه رضي الله عنه وارضاه وعمل شخصيات حتى في الافلام الامريكيه قبل كده عمل شخصيات تحس ان انت بتتعاطف معاها فطبعا كلود سيرنيه آه، آه، لابد أن يكون بداخله شيء ظل يبحث عنه فحينما وجده أسرع من باريس أو من فرنسا في المكان اللي هو فيه وزي ما تفضلت حضرتك وقلت آه، لم يأبه أو لم ي- يلتزم ب- ب- ب- ب- بنطق الشهادة هناك أمام المراكز الإس- الإسلامية وأمام المشايخ اللي هناك ولكن أصر أن يقطع هذا المشوار وعلى فكرة سبحان الله هذا الموضوع ذكرني بحاجة سريعة عشان ما ناخدش اتفضل، وقت طويل اتفضل.
آه، آه، إحدى المسلمات مم.
المسلمات الغربيات مم.
وانا بقول الكلام ده لبناتنا واخواتنا وامهاتنا وشقيقتنا وكل البنات هذه المراه جت من اخر الدنيا جت وسالت وصلت لاختي الحاجه كامله وقالت لها انا عايزه اروح آه، عايزه حد يفتيني في شيء قالت لها ايه قالت لها ابدا هي ست ملتزمه ومسلمه ومحجبه قالت وانا راكبه الباص مديت ايدي بمسك الحديده فالحته اللحمه دي من الجوانتي للبتاع بانت ظهرت فانا عايزه ضربه المشوار ده من هناك لغايه هنا عشان اعرف كفاره الشيء ده ايه
الله قمنا خابطين بماء ايدينا على دماغنا واحده ضربه المشوار ده كله شوفوا قد ايه الحرص على الدين يا بنات شوفوا الحرص واحنا بنعمل ايه وانتوا بتعملوا ايه او بعضكم بيعمل ايه الا من عفا ورحم ربه لكن جايه من اخر الدنيا عشان تدور على كفاره الحته حته اللحمه اللي ظهرت دي فسبحان الله ف- فالدين زي ما بيقول دين الفطره والانسان بيدور عليه لما بيلاقي اي شيء بيدخله فيه او يعمل فانا طبعا آه، آه، ك- كويس ان هذا مثل هذا الموضوع او الخبر ده نشر في جريده قوميه لان احنا عارفين ان احنا بعض الاخبار القوميه فينا في صحافنا بنداري عليه يشم او يستشار او يستشعر من هذا الخبر اشياء اخرى حاشا لله احنا بنقول الموضوع وعلى الكل ان هو بس ايه آه، يتفهمه او يتبصر به حسب ما يترأى له مم. جميل ربما الخبر القادم يا أستاذ وجدي سيكون مفاجأة حقيقية للجمهور آه، في مطالع القرن الماضي كان هناك جالية يهودية ضخمة في مصر نعم.
ربما تغيرت الصورة بعد سنة 1956 نعم آه، ربما معنى الصورة أيضا لأحد ال- اليهود وكانوا يعني يتمتعون بكامل حقوق المواطنة نعم.
ولا ينظر إليهم نظرة دونية ولا شيء من هذا القبيل معنى صورة ليوسف قطاوي يوسف قطاوي ده كان عضو مجلس إدارة في بنك مصر يعني أنا ال- ال- الهدف من هذا أني أبين أنه بالفعل اليهود كانوا يحظون هذه صورة يوسف قطاوي بالمناسبة آه، ال- ال- اليهود كانوا آه، يشهدون تسامحا كاملا نعم لكن الخبر اللي معانا يقول انه الممثله المعروفه نجمه ابراهيم نعم آه، وكانت تعتنق اليهوديه كما تع- تعرف حضرتك في اخريات حياتها اعتنقت الاسلام وهذه مفاجاه والمفاجاه الاكبر انها الدار التي كانت تأويها تحولت إلى مدرسة لتحفيظ القرآن الله.
تعليقك آه الأولانية معروفة الجزء الأخير ده أول مرة أسمعه لأن أنا آه سبق وأن أنا آه ال- آه آه أنا عاصرت مم.
آه الأستاذة نجمة إبراهيم في المسرح القومي نعم.
وأذكر أن كنت رايح أعمل آه مسرحية كان اسمها ملك القطن زمان طبعا يعني كنت طفل فلقيت اللي هي ال- آه، السيدة العظيمة دي وكانت وقتها عملت فيلم المرعب اللي احنا عارفينه ده بتاع رايا وسكينة فطبعا آه، وفي بعض على فكرة ال- آه، آه، اليهوديات كانوا ليهم زي ما قال الدكتور حسام ل- ليهم آه، حق كال- كالمواطن كانوا بيتعاملوا معاملة طيبة وكان وكان وكان لكن آه، كون إنها آه، ربنا أكرمها ونجاها وإنها أسلمت ومش كده وبس إن دا- إن دارها تتحول إلى دار لتحفيظ القرآن آه، سبحان الله هذه درجة يعني أعتقد إن دي مكانة بقى إيه يعني مش ال- مش كفاية إن إن إن, إن توفت آه، مسلمة لا دي توفت ولها أثر آه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث مم.
آه، هذه هي الصدقة الجارية إنها عاملة دار لتحفيظ القرآن فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا الخبر وأعتقد أنك تت... تت...
نعم، نوثقه تتحقق توثيقاً وتوثقه توثيقا كاملا يعني نعم معنا اتصال هاتفي آه، من أم روحية من أمهات قناة الرحمة آه، ال- الحاجة أم فارس السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور حسام أهلا بكم ومرحبا جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الرائع وعلى استضافة النجوم في كل المجالات والتخصصات جزاكم الله خيرا سواء ضيوف آه، في البرنامج أو من شرح الله صدورهم للإسلام ربنا يبارك فيك برحب بالابن الشيخ وجد العربي السام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته السلام يا ورحمة الله ابني.
ورحمته وبركاته اختنا الكريمه الفاضله أم أهلا فارس.
وسهلا بيك.
ومرحبا بكم أهلا في بيك.
قناة الرحمة اهلا بيك يا ست ربنا يحفظك ويعزك يا آه رب والله سعداء لنور الهداية التي نراها في وجوهكم ربنا يحفظك يحفظك يا رب العالمين يا بارك رب الله فيكم وفي وفيك يا كل أم فارس.
مجهوداتكم ونعلم جيدا أنكم بفضل الله آه، من أوائل الذين هداهم الله في محيط عملكم أنتم وآل العربي جميعا ربنا يبارك فيك يا رب ربنا يبارك فيك دعواتي لكم بمزيد من التوفيق في الله الدعوة يعزك. الله يعز ودعواتي حضرتك.
لقناة الرحمة وكل العاملين عليها والسلام عليكم ورحمة تعيش الله عليك.
عليكم فارس.
السلام ربنا ورحمة الله يبارك في وبركاته حضرتك.
جزاك الله خيرا يا أم فارس ودائما تمتعيننا بهذه المداخلات الإيمانية الفياضة آه، أستاذ وجدي معنا خبر آخر نعم آه، عارضة الأزياء والمطربة سالينا جيسكاني آم، وربما مع إخواننا في الكنترول العنوان بالضبط يظهر أمامنا سالينا الأسرة الجزائرية المسلمة أنقذتني من الضياع آه.
سالينا جيسكاني كانت عارضة أزياء نعم و... وتشتغل بالطرب والاستعراضات الراقصة لكنها يعني أبت أن تستمر في هذه الأجواء والسلطات الفرنسية حملوها على أن تذهب إلى الجزائر أيام خضوع الجزائر للاحتلال الفرنسي لتمتع الجنود الفرنسيين سبحان الله فيعني ضاقت ذرعا بهذه الحياة و- وهربت تماما من المجموعة التي كانت معها في الجزائر وقامت أسرة جزائرية مسلمة احتضنتها نعم.
احتضنت هذه ال- المرأة وبدأت تبصرها بحقيقة الإسلام نعم.
بعد أشهر قليلة نطقت سالينا ج- جيسكاني بالشهادتين واعتنقت الإسلام وتزوجت من مدرس مسلم في الجزائر وقالت ما قربني من الإسلام حقا وما جعلني أحب هذا الدين العظيم معاملته للمرأة توقيرا واحتراما ومهابة تعليقك
تعليقي سيلينا دي آه، كانت غير مسلمه طب فين بقى المسلمات اللي عندنا هنا عارضات ازياء وغير عارضات ازياء ومعاهم الدين ومعاهم الاسم الاسلامي ومعاهم كل حاجه و... و... والحمد لله يعني البطاقه موجوده والرخصه موجوده وكل حاجه موجوده مش هيدوروا على حاجه تانية خالص لكن لا سيلينا دي اراد الله تبارك وتعالى ان يشرح صدرها وشوف راحه لايه راحه البغاء لبقاء يعني او في المفهوم تسريه عن الجنود باي شكل كان بقى شوف بقى تقوم ايه تقول ايه ده هل انا الجسد ده وجد عشان كده تقوم تتحول وتبقى انسانه مسلمه وبرضه ما زلت بقول لم لم تكن هذه المرأة لتتحول إلى هذا الدين السمح الدين عند الله الإسلام إلى هذا الدين إلا بخلق والتزام الأسرة التي آوتها ده وده شيء لازم لابد أن نعترف به فهنيئا للأسرة لأن يعني لأن لأن يهدي بك الله رجلا واحدا زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة لسيدنا والسلام.
علي خير لك من حمر النعم خير لك مما طلعت عليه الشمس او خير لك من الدنيا وما فيها او كما قال صلى الله عليه وسلم هي الاسره المسلمه بقى عملت كده قعدت تبحث وتدور فانتشر لان دي مش الاحتمال احنا لولا ان احنا لو لا نريد ان نزكي احدا على الله لقلنا ان دي اللي هتدخل الاسره دي كلها الجنه فطبعا هنيئا له هنيئا ما عنديش اي تعليق نعم.
لان فعلا آه، ربنا هداه الخبر اللاحق ربما يعني يفتح عيوننا على مسألة المساواة في الإسلام وأن الناس في رحابه يتساوون كأسنان المشط نعم.
آه، روني سميث روني سميث والخبر أمامنا آه، روني سميث يقول الكل أمام الله سواء نعم وروني سميث هو في حقيقة الحال مخرج تلفزيوني ولد سنة 1963 وكان بيتابع نشرات الأخبار فرأى في في أمريكا صورة لرئيس دولة عربية إسلامية يصلي ضمن المصلين خلف الإمام فلاحظ أن الناس بالفعل وبالواقع المتحقق الميداني متساوون الآن يعني لا تفصل بينهم لا شارات ولا رتب ولا ألقاب فلما استبحر في قراءة تراث الإسلام وجد أن الإسلام بالفعل لا يفرق بين أبيض وأسود والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الأثر بعثت للأحمر والأسود نعم.
الناس فيه يتساوون كأسنان المشط يعني دخل الإسلام وهو مقتنع أن الجميع في هذا الدين سواسية لا تفاوتات طبقية لا تفاوتات عرقية ليس هناك واحد رجل أبيض يستحق الحظوة ورجل أسود يستحق أن يؤخر إلى الذيل مساواة حقيقية بالواقع المتحقق الميداني يمكن احنا نفتكر هنا أنه سعد بن أبي وقاص كان بيصلي في المسجد فسمع واحدا من الأعراب نعم.
اللي خدته النعرة الشعوبية نعم.
لما وجد سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب وصهيب الرومي الرومي.
فقال تحلق العلجة كأنهم من الأوس أو الخزرج لا إله إلا يعني ازاي يجرؤوا يقعدوا معانا فأنهى سعد بن أبي وقاص صلاته وقال له يا عدو نفسه أما علمت أن الإسلام سوى بين الناس كلام روني سميث يتعانق مع هذه الحقائق نعم.
تعليقك تعليقي آه، حضرتك في بعض الصور بتبقى متاخده من الكعبه من فوق وفي ثلاث قباب كده اللي هم بتوع الاذاعه الصوره دي متاخده من فوق بمسقط راسي مم.
للكعبه وهي ممتلئه يعني في اوج اوج اوج آه، زحمتها والضغط عليها مم.
هذه الصوره جعلت بعض الامريكان انهم يبصوا كده يقولوا ايه دول إيه الشعب ده إيه العالم ده في البقعة دي اه طبعا اكيد محتاجين آه، ملايين من ال- من العساكر عشان ينظموا ال- فبعض المسلمين قالوا لهم هناك ان ما فيش في- في كل دول ولا عسكري بيبقى واقف ولا عسكري بينظم المساله فقالوا ده دين نظامي ده احنا عشان نبتدي نقول آه، جيش قوامه آه، خمس ست الاف عشان نبتدي نقول لهم اصطفوا اصطفوا اصطفوا آه، بياخد مننا وقت ففعلا ابتدوا يراقبوا ده خاصة في شهر رمضان احنا عارفين في شهر رمضان في المغرب يأذن صلاة المغرب اه على طول نفطر تمراية على حبة قهوة وبعدين يكون مسرب حتة لقمة عيش ولا حاجة وحبة دقة وبتاع ويفضل ايه وفي ثانية تلاقي الإمام يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إقامة الصلاة تلاقي الس- السفرة وتلاقي الكل كام كام مش 10000 لا ولا 100000 ما انتوا عارفين اكتر من 3 4 مليون بيصطفوا كلهم خلف رجل واحد فدي دعوة ان فعلا هذا الدين دين ضبط وربط دين التزام دين قدوة عشان كده ده اللي خلى روني سميث سميث ان هو يقول ايه هو ده لما يقف رئيس جمهورية لما يقف ملك ملك بيصلي وراء الامام يبقى يعرف ان فضل الدين وفضل رجال الدين فضل حملة كتاب الله سبحانه وتعالى وفضل العلماء هم أفضل من كل الرؤساء فبيقتدي الرئيس والملك والأمير والكل سواسية تلاقي يعني طبعا إذا فتحت المسألة بدون أمن وبدون أي حاجة هتلاقي رئيس الجمهورية ودي بتحصل كتير في بعض ال- بعض الرؤساء بيقفوا وبيكونوا غير معروفين وبيقف كده جنبه ملصق لكتف واحد مين ده؟ يمكن واحد جاي مشي من بلده عشان يزور بيت الله الحرام لكنه كتفا بكتف مع مين مع رئيس الجمهورية لا عارف ده عارف مين ولا عارف ده مين لكنهم كلهم سواء وده طبعا اللي خلى نوس ميسي يقول هو ده الدين الدين كلكم سواسية كأسنان المشط جميل في خبر معانا حضرتك كنت باقية من وقت الحلقة ثلاث دقائق مع الأسف لم نحس بالوقت نعم.
حديث حضرتك ممتع ربنا يبارك و... ويملأ القلوب بالإيمانات الرهيفة الله يعزك، الجميلة الله يعزك.
خبر حضرتك كنت مصر أن تعلق عليه نعم آه، طبعا نحن نعرف انه كاسيوس كلي او محمد علي كلي وربما تكون معنا صورته آه، منذ نهايه السبعينيات نطق بالشهادتين نعم ودخل الاسلام وتصاحبنا صورته المعروفه المشهوره نعم آه، محمد علي كلي كما ثبت من واقع التقارير أنفق حتى الآن على العمل الدعوي في الولايات المت- المتحدة الأمريكية يدخل في هذا بناء المساجد وطباعة المطبوعات و و و أنفق عليه 90 مليون دولار 90 مليون دولار تعليقك تعليقي سريعا آه، أن هناك جهودا مبذولة في مجتمعات كثيرة وفي دول كثيرة جدا في الخليج العربي بالذات وفي بعض الوزارات وزارات الأوقاف بتهتم جدا بنشر الدعوة خارجا وعلى فكرة دي نقطة كمان إن شاء الله يا رب نسترسل فيها الحلقات القادمة ويقولها شاء الدكتور الله.
حسام إن شاء الله إن آه، موضوع اهتمام ال- المجتمع المسلم بترجمة آه، و- و- وتوصيل ال- ال- القرآن وال- وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم للمجتمع الغربي بان احنا عندنا ما فيش غير مركز واحد بيترجم لاكتر 100 لغه وده ما ينفعش ففي مش عايز اقول ان في بعض الدول بسم الله ما شاء الله ليها جهود جباره وانها بتنشئ المج... الم- ال- المساجد والمراكز الاسلاميه في العديد من الدول وال... وال... وفي كل اوروبا وكل ال- ال- و- وفي روسيا عايزين نقول ان في بعض الناس بعض الناس في الوقت اللي بيصرف فيه محمد علي كلاي او كاسيوس كلاي 90 مليون دولار لنشر الدعوه الاسلاميه لا في ناس النهارده بيصرفوا اكتر من مليون دولار عشان جمعيه الرفق بالحيوان طب وجمعيه الرفق بالانسان مش انا الانسان المسلم اللي داخل جديد في الاسلام ازاي ادعمه دي حاجه طب بلاش اهو رفق بالحيوان اهو برضه نفس اللي بيصرف النهارده ملايين اليورو ملايين الدولارات في الملاهي الليلية في المجتمع الغربي دي نقطة أنا عشان كده بقول المسلم اللي بيخش بيكون على غير الإسلام بيخش بيخش بكل ثقله وبيعرف قيمة الإسلام وقيمة الدعوة وربنا يكرمه محمد علي كلاي بس ما نشوفش بنته بقى نادية محمد علي كلاي دي في البوكس ونشوفه بقى إيه. يعني محتاج محمد علي كلاي إن حد يدعمه ويقول له يا, يا محمد يا علي ما يصحش إن بنتك تطلع وتلعب بوكس وتضرب و- والحاجات اللي انتوا عارفينها دي جزاك الله خيرا وإياك طيب هنا ده يقودني لمسألة أخيرا يعني آه، مهم جدا حضرتك قلت مهم أن يكون للمهتدي شيخ نعم أستاذ نعم.
متحقق بالعلم الشرعي نعم.
يمثل له قوة الضوء أو مصباح الضوء الله.
الذي يأخذ بناصيته إلى الخير نعم.
يتعاهد دائما بالسقية كالنبتة نعم.
أو الزرعة نعم آه، الآن ولنكن صرحاء يعني نعم.
في حملة الآن ضد الدعاء نعم حملة صحفية أم، كبيرة أه، تبث من خلال البث المسموع والمرئي والمقروء و و و أه، حتى انه كان معنا يعني جزء من هذه الحملة حتى نوثق ما نقول أه، واحد بيقول وده مايكل سلاكمان اللي هو مراسل نيويورك تايمز في القاهرة نعم.
كان باعت تقرير للمجلة بيقول الشيوخ يضعون الإسلام في تضاد مع العصر العنوان يظهر أمامنا على الشاشة الآن آه، الشيوخ يضعون الإسلام في تضاد مع العصر ومعنا إحدى الصحف عملت تحقيق صحفي ضخم بعنوان الفتوى تجارة الإساءة إلى العقل والدين نعم.
ويمكن إخواننا في الكنترول يكون معاهم آه، بعض هذه التحقيقات بالضبط أمامنا وشايف حضرتك يعني مصورين آه، شيخين قدام بعض وفوق الفتوى تجارة الإساءة إلى العقل والدين نعم.
حملات مستمرة مستمرة تعليقك تاخد مني الرأي الصح تفضل معهم كل الحق مم.
ليه؟
مم.
ما كان لله ده متصل مم.
وما كان لغير الله انقطع وانفصل بعض المشايخ إلا من عفى ربه بقت المسألة إن احنا حتى بقينا في في آرائنا لبعضنا البعض آه، ب- بنصنف الإنسان اللي قدامنا أنت إيه ده إيه مم.
مع أن الأمة هي أحوج ما تكون اليوم إلى ململم وليس لمفرق مم.
آه، آه، النهاردة تعدد القنوات الفضائية شيء وإن كان أتمنى إن كل النايل سات والعرب سات وال- واليورو سات وكل ال- والهوت بيرد وكل ال- كل الأقمار تبقى مليانة قنوات فضائية آه يا سيدي بس فيها بعض القنوات الفضائية الإسلامية بتضل معلش معلش أ- أ- هاتها لي واحنا ممكن ن- نلاقي يعني انا ببقى سعيد ان يقولوا ايه في قناه دينيه فضائيه جديده طالعه اقول الله يا رب طب دي شيعيه معلش طب دي مش عارف ايه معلش ايا كانت قناه فضائيه ارحم بكثير من القنوات الكليبات اللي عماله تطلع علينا والله نحن لا نحن نحتاج الى إلى الغرب ده الغرب محترم على اللي احنا بنشوفه احنا بنشوف قنوات عربيه للاسف مش عايز اقول اسامي عشان خليني ربنا يهديهم ويهدينا معاهم فالقصد عايز اقول ايه ليه ده بيحصل لان بعض الشيوخ مم.
عافاهم الله مم.
اخذوا المساله مساله ربحيه تجاريه وبقت المسألة إن أنا بتسمع لمين لفلان بتاخد عن مين فلان سيبك من ده ارمي ده ابعد عن ده خد من ده لا ده فبقتش المسألة فبقى الإنسان مشتت لذلك هناك بعض الناس الذين يدخلون في الإسلام أو يدخلون في الهداية سرعان ما يرتدون بلاش الاسم مسلمين لا هم مسلمين مش عايز اقول غير مسلمين وبقى اسلموا ان في ناس بيبقوا مسلمين- غير مسلمين وبيسلموا زي ما قلت حضرتك بعد اسلامهم يحتكوا ببعض الناس الذين ي- ي- يرجعونهم إلى قبل ما كانوا للأسف للأسف عشان كده بقول لك خلق المسلم مهم جدا الرواية يا جماعة مش شطيل عليك الرواية اللي احنا كلنا بنقولها في الخطب الجمعة أو بنقولها في المجالس الراجل الإنجليزي ال ال ال ال ال الشيخ اللي اللي راح إنجلترا وكان أول مرة آه، في المسجد الكبير آه، ي- ي- يدي خطب هناك وجه الم... وده ركب الاتوبيس ركب الاتوبيس دفع دفع تذكره الراجل بتاع ال- ال- الكمساري اداله 20 بنس زياده 20 بنس زياده خد ال 20 بنس- بنس وحطهم في جيبه وبعدين بص قال له 20 بنس هو نسيهم ده 20 بنس ما, يس... ما يسوش اي حاجه ايه يعني ربع جنيه ولا 20 قرش ولا ما يسوش اي حاجه لا لا، ما شدهم له وبعدين قال الله طب انا اخدهم باي حق وراح ج- محطته جت محطته جت قال له قال له الله يخليك انت نسيت معايا ال- اديتني 20 ب- سنت بنس زياده قال له مش انت ال- شيخ الجامع الكبير اللي جاي هنا جديد الراجل المسلم قال له اه قال له ما اديتكش دول وانا ناسي ولا انا تعمدت ان اديهم لك وانا عارف ان انا بديك زياده بس عايز اعرف اللي انتوا بتقولوه بتعملوه ولا بتعملوا عكس ما بتقولوا فين المكان بتاعك انا عايز اجي واسلم فالراجل وهو نازل من الاتوبيس الشيخ بيقول لك سبحان الله كدت ابيع ديني ب 20 بنس يعني هي دي القضيه ان ازاي الواحد بيستشوي او بيستصغر العمل اللي ممكن يعمله لا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
عظيم يعني حضرتك أحسنت الختام والتذييل والتعليق لا يحفظك.
آه، فعلا نحن نحتاج إلى دعاة متحققين بالعلم الشرعي ليقودوا قافلة الدعوة وفيالق الدعوة في المسار الصائب كما تفضل الأستاذ وجدي العربي وقد سئل زيد بن ثابت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد فقال كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا صلى الله عليه وسلم قبل ما تختم دكتور حسام انسى الحديث اللي سمعته من الشيخ حسان في الكويت نعم.
الحديث ده مهم جدا يا اخوانا ولو كان ده لوحده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة يعني استغفر الله العظيم مش عايز اقول و- يعني كفايه كفايه يعني سيدنا النبي آه، آه، روى البخاري في التاريخ الكبير و و و و وفي سنن ال- النسائي عن عمرو بن ال- آه، بن الخزاعي قال من امن شو- شوفوا الكلام اللي جاي بقى اللي قاله انا حفظته من الشيخ محمد ربنا يكرمه من امن رجلا على دمه فقتله فإني بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا شوف شوف الكلام يعني هذا ال- ال- ال- الحديث لو عرض على الناس اللي بيتشككوا بقى في خلق سيدنا النبي ودين ال- العصبية والعنف والتش والتكشير والقهر والضرب قال لك سيدنا النبي اللي أمن واحد واحد جالك خ- ختمت له على الباسبور ان انا بقول له اتفضل عند بلدي انت ضيف عندي وانا مامن دمك ف... فيتقتل فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء مما قتله ولو كان المقتول ده كافر ومشرك وغير موحد بالله شوفوا انتوا بقى عايزين ايه جزاكم أكتر من الله يا خيرا جماعة، أحسنت أنا الختام آسف، لا لا أنا أبدا آسف.
أحسنت التذييل والختام وهكذا كنا مع الفنان الملتزم الأستاذ وجدي العربي في تطوافة إيمانية في ملف خاص بعنوان فنانون اعتنقوا الإسلام رحلتنا مع فيالق الهداة والمهديين موصولة في الحلقات القادمة إن شاء الله وريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم أحبكم في الله على مائدة طاعة الله التقينا وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا على خير نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دين الإسلام